السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وتمر عليه هموم وأحزان فيحتاج شيئا يسليه ويرمم جراحه كان عطاء رضي الله عنه يقول صورة ما قرأها مهموم إلا استراح وكان خالد بن معدان رضي الله عنه يقول صورة هذه الصورة مع مريم مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة يعني أهل الجنة من النعيم الذي سيتلذذون به يوم القيامة هم أنهم يقرؤون هذه الصورة هذه الصورة أنزلها الله عز وجل لتخفف جراح النبي صلى الله عليه وسلم وأحزان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه في صدرها قال له نحن نقص عليك فإذا كان الله هو الذي سبحانه وتعالى الذي سيقص فما بالك بهذه القصة أثرا وعمقا أجمل القصص الذي يحكيها الخالق للمخلوق هذه القصة قصة يوسف سبحان الله أجمل قصة ممكن تسمعها في حياتك لو كررتها مرة واثنين وثلاثة تجد مللا ولكن هذه القصص وخاصة قصة يوسف تسمعونها منذ أكثر من 14 قرن وما زال كلما سمعتم تجدون لها في القلب توهجا وحبا وشغفا وتتمنى أن يطيل الإمام فيها لسان حالك زدني حبا زدني أنسا رغم أنك تعرفها وتعرف تفاصيلها ولكن هكذا هو كلام الله لا يبلى من كثرة الرد كلام المخلوق تردده كتير يبرد وييبس في قلبك تجد في ملل أما كلام الخالق فشأن آخر هذه المجالس نتكلم فيها عن هذه الصورة صورة فيها أحداث كثيرة تجد فيها خطف فيها تجارة فيها انتقام فيها حسد فيها تقوى تجد فيها ألطاف الله سبحانه وتعالى حتى أن يوسف عنون القصة بهذا العنوان ختمها وهو يختم قصته عنون لها هذا العنوان الكبير إن ربي لطيف لما يشاء لأنه وجد اللطف كله أثناء حياته كلها لما كان في البئر وهو يباع في كل المراحل زي ما كما سيأتي إن شاء الله صورة مليئة بالبلاءات لكل الأشخاص اللي فيها يوسف ابتلي بأكثر من سبع مشاهد بلاء سواء كان بلاء كيد الإخوة ولا بلاء البير ولا بيع السمسرة ولا أنه يكون خادم ولا بلاء امرأة العزيز ولا بلاء السجن ولا بلاء الملك ولا بلاء افتراء إخوته عليه سبحان الله كل هذه بلاءات حتى يعقوب ابتلي بفقد ولد وثاني وثالث فقد ثلاثة أولاد وفقد بصره وتشتت أولاده سبحان الله كل هذه الأحداث في هذه القصة فهي بنا نعلق عليها بما تيسر لن يستطيع في هذا المقام نحن أننا نفسر كل دقيقة فيها لكن نحاول بما يفتح الله علينا وعليكم أن نستل بعض العبر والعظات في هذه الصورة يعني يفضل ان لو كل واحد بيتابع يكون معاه مصحف او يتابع من الموبايل يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الحروف المقطعة أتت في أكثر من صورة واختلف أهل العلم في المراد بها هي حروف في ذاتها ليست لها معنى يعني ألف لام راء دي كده ملهاش معنى ولكن لها مغزى يعني هذا اللفظ ليس في ذاته له معنى معناه ايه ألف واضح لام واضحة مش مش ليها حاجة مش ليها معنى لكن في مراد في حكمة في مغزى نعم في ما في حكم والعلماء تكلموا فيها كثيرا منها أن الله يتحدى العرب يا من تتكلمون بهذه الحروف ألف لام ميم ألف لام را طا سين ميم نون كل الحروف دي مش بتاعتكم نحن نتحداكم بهذه الحروف وكأنه ضغط عليهم ولذلك كان يقول الرازي أو الزمخشري هؤلاء طالبهم الله بهذا التحدي فلما عجزوا أن يتحدوا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثله فحاربوه صلى الله عليه وسلم بالسيوف هم مش عارفين يجيبوا يعني مش المنطق بيقول لما رب العالمين يقول لهم طيب فأتوا بصورة هاتوا صورة مش المنطق يقول ان فطاحل هؤلاء يقوموا ويروحوا جايبين صورة وخلاص الموضوع انتهى يا جماعة هم العرب دول كانوا شغل... كانوا ايه شغلانتهم مكلمة العرب دول بي... بيعمل ايه مكلمة بيتكلم كان هم اهم حاجة اعلى حاجة عندهم ان هم ايه وكأن الحروف نحتت في قلوبهم خلاص يا جماعة دول كانوا قاعدين كده يعملوا أسواق سوق عكاظ وكل واحد يدينا يلا ورينا البضاعة بتاعتك وده ينشد وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وفي محكمين مش أي حد كده يقول أي حاجة كده ايه يلا خلاص لا في محكمين لا لا قصيدتك دي كويسة بس ما تتعلقش في المكان ده انت قصيدتك لا ترضوا على القصيدة ديت اه لجنة التحكيم تقول دي أعلى قصيدة اتقالت تتعلق يلا على الكعبة ويبدأوا يعلقوها ليه؟ إن ده أعلى واحد ايه يتكلم وده ياخد سر الدنانير وده ياخد كذا وده ياخد كذا فطاحل ولذلك هؤلاء أنت ممكن النهاردة تلاقي واحد يقول لك بس أصل القرآن ده فيه ومش فيه ومش فيه ومش فيه لا هو المشكلة كلها إن بيكون إحنا بسبب إحنا بعدنا عن اللغة العربية لعل ان شاء الله ياتي في المجالس دي من ضمن المجالس ان احنا نتكلم ليه واحد زي الوليد بن المغيره مش قادر يجيب مش قادر يجيب صوره زي ان اعطيناك الكوثر هو ايه اللي في ان اعطيناك الكوثر دي ايه السحر اللي فيها لغه عشان العرب مش عارفين يجيبوا حاجه زي كده ايه السحر اللي في الفلق ولا الصمد ان العرب كلهم مش عارفين يجيبوا حاجه زي كده ان شاء الله في يوم من الايام نتكلم في المجالس ديت اه هم مش هيعرفوا يجيبوا ديت ليه فرب العالمين يقول لهم بهذه الحروف وفي سر اخر ان الرجل الذي يتمكن من اللغه هو يستطيع ان يتهجاها يعني اما في ولد قاعد بيتكلم بيقول اي كلام انت عارف ان هو سمع واحد ايه بيقول كلمه انجليزي فهو قال فهو قاعد يقول مش عارف ايه كده فقال زي ما الناس بيقولوا فانت عاوز ايه تهرشه تقول له ايه يعني دي معناها كتاب اه طب يلا قول لي تهجى كده واس بالبوك فتلاقيه بقى خلاص مش فاهم يعني يعني يقول لك يعني ايه قول لي ايه الحروف بتاعتها تعرف على طول ان هو من بني همبكه ان ده مش عارف حاجه صح هو محمد كان اميا صلى الله عليه وسلم والاميه في غيره ليست شرف وفيه شرف أن الله عز وجل حجبه عن تعلم القراءة والكتابة ثم حاباه بأعلى شيء فيهما طيب آدي محمد صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمونه وقد لبث فيكم دهرا عارفين هو قاعد معاكم فترة كبيرة جدا وانتم عارفين كويس جدا ان هو أمي ولم يتعلم كيف يأتي بهذا الكلام وكمان ايه ده بيتهجالك الحروف ده ده دليل التمكن يبدأوا هم يقتنعوا تماما أن هذا كلام رب ثم هم لم يتعودوا في بداية الكلام أن حد يبدأ بحروف يعني هم مش اتعودوا أن في واحد عاوز يقول لنا كلمة يعني الكلام يبدأ إزاي الحمد لله ممكن بداية لكن واحد ماشي في الشارع كده واحد عاوز يكلمه يروح قايل له ايه نون والقلم وما يسطو... ايه ده ايه ده جديد فده شد انتباه براعة استهلال خلتهم ينجذبوا كذلك هذه الحروف مليئة بالحكم والمغازي يقول الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين هذه اسم إشارة للقريب وتلك للبعيد رغم أن القرآن بين يديك ولكن الله عز وجل لعلو شرفه يقول تلك وفيها أيضا فائدة فيقول الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين فيها إشارة أن كل إنسان يرتبط بهذا الكلام سيرفع الله شأنه كما رفع الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب تلك آيات الكتاب المبين أي الكتاب الواضح المبين في نفسه والمبين لغيره وهذه فيها فائدة مهمة جدا عندما تتكلم مع الناس تكلم بكلام مفهوم في ناس بتجيد الغموض في ناس تلاقيها كده ايه استاذه في الغموض يتكلم كلام او يكتب مقال انت تتعب عشان تفهم هو عاوز يقول ايه هذه ليست لغه قرانيه كلما اقترب المرء من القران اخذ من خصائصه فيقول الله عز وجل تلك ايات الكتاب المبين نقول ان كل انسان احتك واقترب من القران اخذ من خصائصه اخذ من خصائصه بمعنى ايه أن القرآن كريم ستجد هذا الإنسان كريما أن القرآن مبين ستجد هذا الإنسان كلامه مبين واضح ما فيهوش غموض تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا أنزلناه فيها أنه أتى من العلو وأيضا ده تأكيد أن كل من يرتبط بكتاب الله لابد أن يرتفع ويعلو إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله عز وجل كما يقول ابن كثير اصطفى خير الملائكة لنزول هذا القرآن وهو جبريل واصطفى خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واصطفى خير الأماكن لنزول هذا القرآن واختار الله واصطفى خير الأزمنة لنزول القرآن واصطفى الله واختار أفضل اللغات فتكلم بها سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كلما زاد حظك من اللغة العربية كلما ازداد عقلك واللغة العربية ليست هي فقط مجرد النحو ومجرد ان ايه الحركات اللي لا في واحد ممكن يكون مش عارف ايه الفرق بين الفاعل والمفعول بس يعشق اللغه العربيه النهارده احنا بنعاني من ازمه كبيره جدا ان الناس كثير منا يعني لما تيجي تقول ايه فلان ده على فكره بيتكلم انجليزي كويس قوي فتلاقي الناس كده يقولوا ايه ما شاء الله ومش عارف ايه ده بيتكلم بقى اسباني حاجه ده بقى يتكلم صيني ده بيتكلم مثلا لغه عربيه كويس يعني ايه الميزه اللي في كده ده بسبب الانهزام اللي احنا فيه وده ان شاء الله واحنا في الدرس كده عم نيجي نتكلم في الايه السلسله في الموضوع اللي انا قلت لكم عليه الموضوع ان اعطيناك الكوثر او الفلق او الصمد وكده هنتكلم على عمق وان ازاي ان ملف موضوع اللغه ده دي هويه يا جماعه أي بلد أي بلد تريد أن تبيدها وتحتلها رقم واحد أزل اللغة الهند ظلت ما يقرب من ثمان قرون تتكلم اللغة العربية بدأوا يلعبوا على اللغة العربية لما أزيلت اللغة أي بلد يزال تزال منها اللغة العربية يتبعها الدين ولا بد مش بقى بقول لك ان هم بقى بيتكلموا غير العربي بس لا ده بقت النسبة اكتر هندوس شوفوا دول كلهم كانوا ايه كان الاصل بيتكلموا اللغة العربية وكان الاكثر فيهم هو الاسلام وزيلت اللغة يتبعها الدين ولا بد إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك إذا كان الله سبحانه وتعالى يقص فلماذا يأنف بعضنا أن يقص قصص تيجي تقول لواحد حاول تحكي لهم قصة فتلاقي بعض الواحد بعض الناس تيجي تقول لهم أنت تقعد مع الشباب تقعد مع أولادك تقعد مع بناتك تطلع على المنبر قص على الناس القصص فاقصص القصص هذا أمر من الله لنا وتلاقي كتير جدا من الدعاة والمصلحين والآباء يأنف إن هو أحكي قصة أنا عاوز أقول حاجة جديدة دايما مش شرط إن الجديد إنك تجيب جديد الإبداع أن تعرض المألوف بطريقة غير مألوفة ده صورة من صورة التجديد وخذوها قاعدة ما كرره القرآن ينبغي أن تكرره لأن القلب يحتاجه القرآن الذي خلق الإنسان هو الذي تكلم بالقرآن والذي خلق قلبك هو الذي تكلم بالوحي ويعلم ما الذي يصلح هذا القلب الذي خلقه فلما رب العالمين يكرر شيئا اعلم أن هذا التكرار فيه سر لصلاح هذا القلب زي الصلاة أنت محتاج تشحن خمس, تيا... خمس مرات في اليوم تيجي تقول طب ما أنا ممكن إيه الشباب اللي يجي يقول لك أنا بطلع بالليل وبروح من الشغل ولا المدرسة ولا الجامعة بروح مصلي الخمس فروض كلهم مع بعض طب وإيه اللي فيها؟ فيها طبعا إشكالات كتير جدا منها المعنى اللي أنا بقوله أنت محتاج رب العالمين لما وضع الصلاة في الوقت ده أنت محتاج هذا القلب يحتاج في هذا الوقت أن يشحن محتاج أنه يتغذى يغذي هذه الروح نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت بدون القرآن ستصير من الجاهلين الغافلين كل من ابتعد عن القرآن فهو من الغافلين ومن لطائف التعبير القرآني أن الله لم يقل وإن كنت غافلا من قبله لم يأتي بصيغة الإفراد ولكن أتى بصيغة الجمع تلطيفا وتخفيفا على النبي حتى في اللفظ ما يقولوش انت كنت غافل قبل ما يجيلك لا وإن كنت من قبله لمن الغافلين والمعنى الثالث الذي نريد أن نأخذه من هذه الكلمة أحيانا في النصح أن النصح يكون أحيانا يكون عالي شوية فهنا النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم يقبل أن يقال له وإن كنت من قبله لمن الغافلين أحيانا بعضنا النهاردة لا يتحمل أن في واحد يقول له إيه يا أخي اتق الله يعني إيه اتق الله يعني يعني إيه يعني اتق الله هي مش محتاجة شرح لكن هو يسأل ليه لأنه لم يشعر بالمسكنة قط فهو شايف أن نفسه أكبر من أن يتقال له اتق الله شايفني إيه يعني عشان أقول اتق الله إبراهيم بن أدهم وهو من سادات التابعين في يوم من الأيام واحد قال له أنت كلب واحد من الجاهلين خاطبه فقال أنت كلب ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا ينشغلون بمثل هؤلاء الجاهلين فسكت فواحد بيقول له أتتركه هكذا قال إن كنت من أهل الجنة غدا فما يضرني ما قال وإن كنت من أهل النار غدا فأنا والله أخسأ من الكلب الدنيا واضحة جدا بيقول له يعني أنت كلب بل وأجمل من ذلك في يوم من الأيام ماشي وكان في واحدة بتصلح يعني زي الفرن بتاعها وكده فمطلعها الرماد بتاعها وهي بترميه هو معدي إبراهيم بن آدم وقع الرماد عليه فالناس بيزعقوا بهذه المرأة فقال لهم يعني حنانيكم من استحق النار فصولح على رماد ينبغي أن يشكر الله هو بيقول أنا اللي زيي أستحق النار أنا لولا أن الله سترني وأن الله عز وجل لا يفضحني كان كنت أستحق النار فشوف دول عايشين وهم حاسين بالمسكنة عايشين فعلا كما قال الله يمشون على الأرض هونا فمين منا يستحمل ان يتقال له اتق الله ولا ينصح يقول له على فكرة انت كده اسلوبك غلط يعني ايه اسلوبي غلط كتير جدا ما يستحملش وهنا النبي يستحمل اخر فايدة في الحتة دي هذه الآية تشير من طرف خفي وتؤكد على أن هذا القرآن من كلام الله لماذا؟ لو أن هذا الكلام من كلام محمد وحاشاه صلى الله عليه وسلم ما كان يسب نفسه ويشتم نفسه ويذم نفسه في كتاب هو ألفه يعني الواحد لما بيألف كتاب يقول إيه والعبد الفقير إلى إلى الله مش عارف قفز قفزة مش عارف من كم متر والعبد الفقير لو هو يعني عاوز إيه يعني يدي نفسه واحد هيقول لك العبد الفقير خلاص لكن هيقول لك ده وقد تصدقت بكذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لكن كل شوية يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم يظل يعاتب نفسه وتخفي في نفسك ما الله مبديه يظل يعاتب نفسه هكذا لا فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين وبرضه فيها أيضا تأكيد على أنه من كلام الله أنك ما كنت تقرأ كتب اليهود ولا النصارى أنت أصلا أمي لست تقرأ فأنت غافل عن هذا الكلام فكيف أتيت به إذا لم يأتي به إلا من وحي إذ قال يوسف هتبدأ بقى القصة كلها بدايتها من هنا كانت البداية بقرآن وهتنتهي بقرآن ورؤية وهتنتهي برؤية إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه كم نحتاج إلى هذا الدفء في البيوت يوسف طفل صغير رأى رؤية بالنسبة للأطفال الرؤية دي عادية ده هو كررها مرتين عشان كده جاب اللفظ مرتين رأيت رأيتهم وكأنه يعني بيقول له إني عمال يأكد لأن هو إيه خلي بالكم أنا شفت حاجة كبيرة أوي كان ممكن يوسف قال يوسف لأبيه يا أبتي رأيت لا إني تأكيدات كلها فهو شاف رؤية عجيبة جدا طيب يروح يشتكي لمين ويحكي لمين هل الآن الأولاد إذا رأوا شيئا عجيبا أو غريبا أو حدث لهم أمرا مريبا يأتون إليك يبثون لك أسرارهم ده الأولاد بيقولوا لمامتهم ما تقوليش لبابا طيب ليه ما تقولش لبابا بابا عامل فيك إيه عشان ما يتقولوش والله في يوم من الأيام ولد قال لي وهو في جامعة قال لي هو أنا أأثم لو ببر أبي لكن أبغضه من الداخل لا أحبه بيقول لي أنا لا أت... لا أكاد أجد ذرة حب في قلبي تجاهه فأنا علي حاجة شوف واحدة مرة سألتني هو أنا يجوز إن أنا أدعو على أبي وأمي أن يقبضهم الله عشان أنا خايفة إن أنا إيه يعني أبتلى بالعقوق معهم أنا لا أدافع عن هؤلاء الأولاد لكن أقول لكم إلى أين وصلنا هذا وجد شيئا عجيبا راح يحكي لمين وجد الحضن ووجد المكان الآمن شوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام زعلان جدا من أزواجه وأقسم أنه سيعتزل النساء وخرج ومهموم لدرجة واحد اللي راح حكى لعمر بن الخطاب قال له الحق في خبر ضخم جدا قال له ايه قال له أجاءت غسان الغساسين جم يعني الكفار الرومان جايين يحاربونا خلاص قال له أشد روم ايه وحرب ايه أشد ايه اللي أشد قال طلق رسول الله نساءه تعرف بقى الإخوة هو الخبر كده هو قال أنا ايه سابهم وايه وخرج ده حط تحبيشه وده حط تحبيشه وده حط تحبيشه واحد عم وصلت لعمر قال له ايه الاخوات طلقوا فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد انسانا واقف على الباب يحرسه عمر بيقول ايه والله لاضحكن رسول الله بقول انا هدخل هضحكه يعني ايه ادخل اضحكه دي يا جماعه يعني ايه عمر يقول كده يبقى هو امن ولا مش امن طب خلي كده مثلا والدك يكون زعلان ولا جاي متضايق تيجي تقول لوالدتك انا عاوز فلوس الجامعه تقول لك لو راجل ادخل ليه اني اسمع صوت يقطر منه الدم اختك دخلت انا ما سمعت لها الصوت سكتت انا بابا اختفت ليه هم هؤلاء كانوا يشعرون يا جماعه في ولد الشهوه ضغطه جدا عليه يحكي لمين ذهب الى رسول الله وبكل امان يقول له يا رسول الله كانه يقول اني لا اجد الامان الا معك يا رسول الله ائذن لي في الزنا سبحان الله يقول له ائذن لي في الزنا يحاوره النبي عقلا ويضع يده عليه ليطمئن نفسه صلى الله عليه وسلم ويدعو له شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يا واحد جاي بيقول له يا رسول الله إني أحب فلانا قال أخبرته قال لا قال اذهب فأخبره طيب كل الآباء اللي قاعدين النهاردة آخر مرة قلت لابنك أنا بحبك إمتى كبر يا عم الشيخ خلاص كبر كبر بقى في سنة كام حاجة قول إعدادي أقول له إزاي بحبك دي طب أنت آخر مرة قلت لوالدك أنا بحبك طيب مين عنده الجرأة من الشباب اللي قاعد دلوقتي يطلع الموبايل ويبعت رسالة لوالده ويقول له أنا بحبك كل واحد يجد غضاضة أو يجد صعوبة في نفسه إنه يعمل كده مع والدته ولا والده ده دليل إن الأمان بينهم وبين بعض في البيت مفيش حوار عالي مفيش حوار يعقوبي يوسفي قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك شوف الحوار عامل ازاي وهنا الحوار عامل ازاي لما وجد حتى قالوا لماذا لم يحكي يوسف لأمه قالوا أن يعقوب نبي وكان قلبه أوسع رحمة من زوجته التي ليست بنبية فكان يوسف وجد الحنان مع أبيه فذهب يحكو له راح يحكي له يقول له أنا شفت رؤيا كذا وكذا وكذا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سبحان الله أحد عشر كوكبا قالوا في نهاية التفسير الرؤيا أن هم دول إخواته والشمس والقمر والد والدته من لطائف تقديم الكلام والأدب الذي ربى يعقوب عليه يوسف إن يوسف تلطف في العبارة فبدأ بإخوته يعني ما قالش إيه إني رأيت الشمس والقمر لي ساجدين مع إيه أحد عشر لا ما قالش كده بدأ بالأحد عشر كوكبا قال لك ليه قال حياء وأدبا إن ما يقولش البداية هم أنتوا هتسجدوا لي لا لا عيب حتى بيحكي الرؤيا بأدب إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس قيل إن هي دي الأم في الرؤية الشمس هتكون هي الأم طبعا فاتني اللي أنا أقول لماذا ذكر الرؤية مرتين قال أهل التفسير أنه رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر على حالهما شافهم زي ما احنا بنشوف كده الشمس والقمر ثم رآهم ساجدين فبيقول له إني رأيت أنا شفتهم عادي ورأيتهم لي ساجدين يعني ايه عاوز يقول له ايه انا شفت الرؤيا ودي برضه بنقول للاباء احترم هموم اولادك اما جاي يحكي لك قصه كده ايه بس بتغطى بس وانت نايم وايه وخلاص يقول له انا شايف ان في واحد بيلعب في الستاره وقال لي افتح الباب لما هكسر عليك والكلام ده كله طبعا ما يقول لك تاني ويجي لك تاني وبقول له بابا بيسلم عليك وتبدا تسخر منه لا تعاملوا تفاعلوا مع هموم الصغار وتعلموا مع من المختار صلى الله عليه وسلم كان أنس لي أخ صغير اسمه إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا عمير وكان عنده كده طير بيلعب بيه نغير في يوم من الأيام كل كل شوية النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول له يا أبا عمير إيه أخبار النغير فيقول له بخير وبتاع وده إنه يلعب معاه وكده في يوم من الأيام قال له إيه لا مهموم كده قال له مالك يا أبا عمير ما فعل النغير قال له مات يا رسول الله مات فوساه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بما يهتم به من تهتم انت بتهتم بابنك ركز في الحاجات اللي هو بيهتم بيها مش هو بيجي يدخل انت تدخل البيت يقول لك ايه عاوزين نلعب صد رده عاوزين نلعب بص انا هبعت لك العربيه بالرمود وانت تزقها لي برجلي انت ممكن تزقه هو تعمل اي حاجه تانية لا هنا يعقوب يتفاعل مع همومه بيقول له ايه والشمس والقمر مين الشمس والقمر هم الوالدان والدك ووالدتك هما الضوء اللي في حياتك هما كالشمس والقمر ومن مات ابوه وماتت امه اظلمت حياته ولا بد ولا ينيرها الا عمله والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني يا أبتي كانت انعكاس يا بني النهاردة شوف هو بيتكلم مع والده وقال له يا أبتي كتير جدا منا بيهرج مع والده بيهزر معاه واحيانا بيقول له لفظ مثلا ان والده مش بيحبه واحيانا بيقول له انت يا حاج وده بيقول له يا ابتي وتلاقي بعض الاباء يقول لك لا أصل احنا واخدين على بعض لا احنا بنشتم بعض كده عادي انا اقول له انت يا كذا وهو يقول لي كذا احنا جايبين حيوان جميع الح- الحيوانات في ح- في حديقه الحيوان وكل واحد بيقول لواحد ايه اسم من اسماء الحيوانات اللي في البيت ما ينفعش يا ابتي قال له يا بني فاللي عاوز يا ابتي يغرس يا بني مش انت يا كذا يا اللي ما بتسمعش طب ما هو يا حاج لو ما بيسمعش اكيد مش هيسمع دي يا بني لا تقصص رؤياك كان ممكن يقول له لا تقصص الرؤية صح؟ ولكن الإنسان لما يجي مثلا ابنك بيكتب على الكر- بالكراسة تقول له إيه؟ ما تضيعش القلم ما تضيعش قلمك ما تضيعش كراستك ما تضيعش ك- كذا دي حاجتك أنت بتاعتك أنت تشعره بالملكية الإنسان لو شعر بالملكية نفسيا بيحافظ عليها أكتر لا تقصص رؤياك على إخوتك مهم جدا ان الانسان يرشد من امامه الى الخير هنا يرشده يقول له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا كاني بقلب يوسف انزعج اخواتي وليه وفيها ايه طب هم انا مالي طب مش عارف ايه قال له ان الشيطان المشكله فين مش فيك انت ولا في اخواتك من اول يوم غرس في ابنه الصغير وكان في بوادر حسد بس غرس في ابنه الصغير ايه حاجات منها قال له خلي بالك ان العدو اللدود مش اخواتك امال مين العدو اللدود الذي يوسوس لاخيك ان الشيطان ولذلك يوسف ده انه فاكر الجمله دي لغايه ما كبر وهو على كرسي الملك قال له ايه بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لأنه اتربى صح من البداية مش خلي بالك اوعى تقول لعبد الرحمن أخوك بيكرهك كره العمى عبد الرحمن ده نفسه كده يولع الكبريت فيك وانت نايم فده انه يؤجج الصراع الامهات اللي لبناتهم بيتجوزوا خلي بالك ليلى دي اتقالت عليك امبارح كذا اصل زوجها طبعا اللي قال ومش عارف ايه وانا طبعا مش عاوزه والله ان يا بنت انا عاوزه عاوزاكم مصلحتكم انتوا الاثنين بس وتمسك التانية وتيب لا هو يقول له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ما قالوش هيعملوا ايه سابها مفتوحه ايضا في التوقعات دايما سيب الكلام مفتوح ما تحددش إن الشيطان للإنسان عدو مبين لو فهمنا الجملة دي هنرتاح خالص إن إحنا كلنا في شياطين حوالينا المسلمين للأسف الشديد لما لم يفهموا العدو الأكبر انشغلوا بالعدو الأصغر وانشغلوا بقى بينهم وبين بعض كل المسلمين النهاردة إلا ما رحم ربي قاعدين تصارع بينهم وبين بعض وسابوا إيه؟ وسابوا أعداء الإسلام بقى بل بالعكس يسارع, يسارع بعضهم في رضاه آخر حاجة آخر آية مش هنعلق عليها كلها عشان الوقت خلاص وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث نعم الأب الذي من البداية يربي أولاده على شهود النعمة يقول له يا ابني الميزة اللي عندك دي ربنا اللي اداها لك ربنا الذي أعطاك ربنا الذي اصطفاك ربنا الذي وهبك ربنا الذي كذا وكذا وكذا وكذا مش كل شوية يقول له شوف عشان المدرس انت بتاخد عنده شاطر ومش عارف ايه كذا لا لا لا قل له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب يربطه بالصالحين يربطه بالنسب الصالح عرفوا أولادكم على الصالحين عرفوا أولادكم على الجيل النظيف اللي يرتبطوا بيه مش تقول له أنا جبت لك تيشيرت عليه فلان البلطجي ولا فلان لعيب الكورة الكبير المشهور تمام تجيب له عم تجيب له الشنطة عليها صورة ده وتجيب له القلم عليها صورة ده وتجيب له انت زعلان ليه ان هو يطلع بلطجي كل الصور اللي محطوطة عليه في التيشيرتات وكل حاجة هي واحد فنان ولا واحد ممثل ولا واحد لا يصلي ولا واحد بيقول كلام كفري والعياذ بالله ايه المشكلة بقى ان هو ينتمي ليه لكن هذا يربيه يقول له انت مين انت ابن مين ومين اجدادك يعرفه باقاربه الصالحين يعرفه بالنسب الشريف إن ربك عليم حكيم أثر تربية الطفل على معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته مفيش حاجة اسمها لسه صغير النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع ابن عباس بيقول له إيه اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء طب ده عيل صغير أنا مالي وما أمتي اللي تجتمع عليا دي يا رسول الله هو يعلم أن هذا السن سن الاستقبال يتغرس فيه يتبني فيه هذه العقيده فيقول له إن ربك وينسبه لهذا الأمر عليم حكيم وبرضه الأسماء دي تظل معاه للنهاية يقول برضه نفس الاسمين اللي والده رباه عليهم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم النافع والعمل الصالح وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم